السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزء ما بيتجزأ من حياة الناس بآخر إحصائية average screen time أو معدل وقت المشاهدة هو خمس ساعات ونص يوميا منها ثلاث ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو التعامل الصحيح وهل صارت نعمة أم نقمة للرد على هذا السؤال وأسئلة أخرى معنا بالاستوديو وضيف الحلقة القس بيتر أنيس القس بيتر هو واعظ وخادم ومعلم للإنجيل حول العالم أهلا وسهلا قسيس بيتر اهلا وسهلا بيك حدثيس اشرف سعيد اكون معاك ومع اخواتي المشاهدين شكرا قسيس الرب يبارك حياتك آه، قسيس بيتر السوشيال ميديا مثلا الفيسبوك اليوتيوب الانستغرام التويتر التيك توك السناب شات وممكن أكمل أنا للصبح حقيقة آه، وغيرهم بالأول ما سبب انجذاب الناس إلى مواقع التواصل الاجتماعي المفروض لما اتعملت الحاجات دي او ظهرت ال- السوشيال ميديا هي من من اللفظ نفسه التواصل الاجتماعي كان المفروض الناس بتدخل على السوشيال ميديا لت- للتواصل لل... اللي انا اتواصل مع فلان م- ممكن اتواصل مع واحد وانا في مصر اتواصل مع واحد في امريكا اتواصل مع واحد في استراليا هنا هنا آه، فسبب انجذاب الناس ليها ان انت عارف الانسان كائن اجتماعي بطبعه فبيحب يتواصل مع الناس ف...
صح.
فده كان مفروض سبب من الاسباب اللي الناس بتنجذب ليها كمان آه، الفضول انا عايز ادخل بقى اشوف مين راح فين آه، نزل صوره ايه نزل post بيقول ايه آه، ع- انت عارف الانسان طبيعته كمان عنده حب الفضول ف... فبندخل على السوشيال ميديا عشان نعرف اكتر كمان آه، فكره القبول ان انت عارف السوشيال ميديا بتسمح لك تنزل صوره آه، يعني عايز like عايز comment ف...
Comment، عارف yes.
الشباب مع بعض يقول لي اديني صوره حلوه بقى عشان فيسبوك بقى وانت عارف الكلام الشباب الحلو ده فوراه قبول انا عايز ابقى مقبول فبنزل افضل حاجه عندي بافضل كلام عندي افضل صوره عندي وابتدي أقيس بعدد اللايكات وال comments اللي بتصير على الصورة مظبوط صح؟
ولو ما ولو صوره حلوه وما جابتش لايكات يعني تزعل.
اه يعني او لحد ما حطلكش like مظبوط.
ايضا راح تزعل منه مظبوط وبيعاقبوا بعض باللايكات يعني لو انت حبيبي هدي لك like لو احنا زعلانين مع بعض هبطل ادي لك لايك ما في ف- لايكات.
ما في لايكات يعني ففكره القبول كمان الفراغ يعني تحس اني انا عندي وقت فراغ تلاقي الناس طول الوقت آه، يعني عايز اسلي وقت اضيع وقت زي ما حضرتك قلت آه، آه، اربع او خمس ساعات او صح.
او اكثر بس للأسف.
والحقيقه يمكن آه، يعني وفي ناس بينا- أكثر. Yeah.
جدا جدا Yeah.
في شباب اعرف شاب كان بيقول لي انا ممكن اقعد 13 ساعه على السوشيال هو ميديا بصراحه مع ال- يسموهم ال- ال- الجيل ال- ال millennium آه، او حتى الالفيه آه، او حتى ال Gen Z اللي هم ال teenagers لسه اصعب يعني الوضع عندهم آه، قد يكون الضعف مظبوط.
حقيقه فهو بيسلي وقت وقته طول الوقت لغايه ما بقي الامر تعود زي ما احنا يعني عارفين ف...
اذا هو ال- الفضول هو القبول آه، من الاخر ومن الناس وهو يمكن مرات حب التعبير عن الراي يعني انت مرات ما بتلاقي ناس بيسمعوا لك فبتروح تحط للاسف يعني في اشياء بناءه وفي اشياء هدامه يعني في كلام نقد في كلام جارح في كلام سلبي حقيقه بنشوفه كثير مرات حب التعبير عن الراي مش غلط بس بيكون ضمن اطار معين يعني مظبوط احنا طبعا عشان وقت الحلقه ضيق احنا بندي بس بعض المفاد يعني بعض الاسباب لكن في اسباب كتيره جدا صح.
جدا وفي وفي استخدامات اخرى للسوشيال ميديا يعني في في marketing على السوشيال صح.
ميديا ال- طبعا الميديا المسيحيه دلوقتي دخلت ال- آه، الرياضه في في اسباب Yeah.
كتيره جدا آه، معرفه ال- الاخبار في اسباب كتيره بتخلي الناس تنجذب للسوشيال ميديا الحقيقه قسيس بيتر يعني ادمان السوشيال ميديا آه ادمان السوشيال ميديا مثلا اليوم بتلاقي انا بشوف على الاشاره انت بال red light بتلاقي واحد على التليفون غالبا لما تنظر لليمين او الشمال آه بالمطعم بتلاقي عيله او couple وهو ماسك التليفون هي ماسكه والاطفال او الاولاد وللاسف بالكنايس مرات بتلاقي الناس يعني ادمان السوشيال ميديا وع- وعواقب ادمان السوشيال ميديا ممكن تحكي لنا شوي آه، للاسف لاني اصبح السوشيال ميديا ف- فيها تعود اسمه التعود السلبي يعني تلاقي نفسك انت ماسك الموبايل يعني لا اراديا بتلاقي نفسك داخل على ال application بتاع مثلا الفيسبوك مثلا لا اراديا تلاقي نفسك وانت حتى ممكن ما تكونش مركز بس انت اتعودت تعود السلبي ده تحول الى الادمان الادمان اللي هو انا مش قادر ابطل فيسبوك لدرجه اني يعني ب- بن- ب- بنعاني من الامر ده انه بقي تحدي ان انا اوقف س- ال- وانا انا هاخد قرار ان انا اشيل ال application بتاع آه، الفيسبوك يعني عارف اللي هو هاخد قرار هبطل سجاير وه- و- وابطل بيسموه ال- ال- آه.
ال social media detox بصراحه Yeah.
اللي هو انا بعرف ناس بتصوم عن السوشيال ميديا فبتروح موقفه شهر بس للاسف لما بترجع بترجع اربع ساعات وخمس ساعات انا برايي يعني آه، انه لا اظل على وقت محدد بدل ما بصوم وبرجع رجعت حليمه لعادتها القديمه ده, ده حقيقي التعود التعود السلبي هذا التعود السلبي آه، بيخلق اي ادمان اي ادمان اي شيء ليه ليه عواقب ليه أخ- مخاطره المخاطر دي ال- رهيبه يعني ممكن الاقي نفسي ان مع مرور الوقت تحول الموضوع الى الوحده ان انا بقيت بيني وبين ال- السوشيال ميديا وكان السوشيال ميديا هي أغ- صديقي الوحيد أو- اغنتني Yeah.
اغنتني عن الناس فتلاقي قاعد اليوم كله وخصوصا الشباب الصغير وقافل على اوضته وقاعد على السوشيال ميديا بيتنقل من ال- الفيسبوك للانستجرام لل سناب شات يوتيوب.
آه، اليوتيوب بيتنقل فتلاقي ان هو تحول الى انه بقي آه، وحيد والوحده بطبعها بتقودك الى الاكتئاب تبتدي تكتئب آه، ال- كمان السوشيال ميديا وده احنا ملاحظينه جدا كمية اكتئاب واخبار صار غير سارة بتترمي علينا من السوشيال ميديا لدرجة ان في بعض ال- الناس اللي بتنادي دلوقتي يا جماعة عشان صحتك النفسية آه ابعد عن السوشيال ميديا آه اخبار موت اخبار آه، حروب اخبار مشاكل ظروف صعبة الناس بتتكلم كلام سلبي طول الوقت ده بيترمي عليا صح.
فانا بتاثر بيه صح.
فبيتحول عندي ممكن اكتئاب انا ياما ناس اكتئبت بسبب السوشيال ميديا كمان الانتقال للعالم الافتراضي وده في منتهى الخطوره خطورة، صح.
ان كل واحد ورا ال- الكيبورد آه، بي- بي- بيقدم صوره مش هو عايشها وعالم افتراضي اخر آه، زي ما احنا كنا بنقول من شويه احسن صوره عشان اجيب احسن لايكات آه، انا سعيد وانا آه، ب- يعني عندي لحظه حلوه بس وراها آه، وجع وراها تعب وراها صح.
الم كمان بيتنقل لي ان احساس لو انا بتفرج بشوف القسيس اشرف بيسافر من مكان لمكان آه، ناجح و- او لان كل واحد بيقدم افضل حاجه عنده Yes.
فبيتخلق لي حاله من الاحباط هو انا وين يعني انا بال- فين آه.
آه. الناس كلها ناجحه وأنا- مع Yes.
اني يعني فبيزيد ال- الوحده والاكتئاب وال والجانب النفسي ان يعني انا حاسس ان الناس كلها ناجحه مع ان احنا اتفقنا ان ده عالم افتراضي صح.
يعني انا اسيس اشرف بيسافر بس عنده تحديات تانية طبعاً.
عنده مشاكل وعنده ظروف بينزل صح.
صوره حلوه بس بس ممكن يكون يا.
وراها قصه يعني صح.
لكن انا انا بشوف الصوره الاخيره ان الناس كلها ناجحه وانا وانا فاشل ليه ما اصلك ال- المقارنات ال- الغير صحيه وصحيحه الانهيلثي فكره القبول اللي احنا اتكلمنا عنها آه.
ان لو انا فعلا نزلت صوره وصديقي نزل صوره تانية ب- بشوف الاقي لايكات انا بشوف ده احيانا منافسات ان ده نزل صوره فهو ينزل او هي تنزل صوره فهي ت- صاحبتها تنزل هي جابت آه، مش عارف كام لايك انا ما جبتش فيحصل صح.
جوايا depression كارثه سوداء كمان عايز يمكن اقول حاجه ليها علاقه بالمجتمع المسيحي بتاعنا آه، آه، طبعا انت عارف خصوصا الكورونا احنا انعزلنا الكنايس و- كلها اتنقلت لخدمه ال- الميديا المسيحيه او السوشيال ميديا وده بركه بالمناسبه و و و- والبرنامج ده بيتذاع كمان على السوشيال صح.
ميديا فهو بركه Yeah.
بس آه، للاسف في ناس اتعودت انها تحضر الاجتماعات آه، فعلى السوشيال ميديا فاتحرمنا من شركه المؤمنين فهو لا يغني عن عن جسد المسيح وعن الكنيسه وعن مليون شركه بالمية.
المؤمنين أيوة.
لا يغني صح اه واتعودنا خلاص الاجتماع هيتذاع وحتى لو هو live هيبقى متسجل وموجود على انت ال page بتاعت بتكسل الكنيسه تروح الاجتماع او فاه فخلاص في اي وقت ان آه.
انا ادخله ف- غالبا معظم الوقت ما بدخلش او لو دخلت بدخل يعني اي كلام صح.
ف... فممكن كمان اتحرمنا من بعض فبدل ما هو بقي تواصل اجتماعي تحول الى انعزال اجتماعي Yes.
وانعزال كمان روحي بيننا وبين بعض قسيس آه، بيتر احنا دائما يعني بنقرا بسفر اعمال الرسل بنشاة الكنيسه الاولى انه الكنيسه الاولى مكتوب وكانوا يواظبون على الصلوات وعلى كسر الخبز وعلى شركه القديسين وعلى تعليم الرسل، يعني احنا اليوم ممكن ناخذ تعليم عن طريق ال- السوشيال ميديا حقيقه خلال فتره الكورونا مثلا آه، او للناس اللي عايشين بمناطق ما بتسمح انه وجود كنائس او كتاب مقدس بس السوشيال ميديا يعني ممكن تاخذ شويه تعليم بس ما راح تاخذ شركه المؤمنين آه، جسد المسيح ما راح يكون هالتواصل هذا آه، ممكن تكسر خبز صح لما بنحكي على ال community المسيحي او او الكنسي فهاي واحده من المخاطر وال- والعواقب لادمان السوشيال ميديا آه، والعالم الافتراضي آه، سيس بيتر يعني واحنا بنختم الحلقه حابب احكي شويه يعني رح ندخل شويه بعمق اكبر المحتوى او الايديولوجي هاليوم اللي مثل ما تفضلت انت بتدخل وانت بتشوف وانت بتقرا وانت بتحزن وانت بتنطوي وانت ب- آه، يمكن بتوصل لك صوره غير الصحيحه بس ماذا عن المحتوى ال- الايديولوجي اللي بيترمي على حياتنا يعني يعني هي نافذه لما بتفتحها بتجيب لك آه، الجيد وغير الجيد الكويس والمو جيد يعني كيف ممكن نتعامل هاليوم مع المحتوى ال- اللي قد لا يتنافى مع تعاليم الكتاب المقدس او مع ال- الاخلاقيات او ال moral values اللي احنا ربينا وكبرنا في- معاها مظبوط التواصل الاجتماعي هو متاح للجميع وكل واحد عايز يحط اي حاجه بيحطها آه للاسف حتى لو في نجاسه لو في شخص مليان نجاسه وعايز يرمي نجاسه بيرمي نجاسه او بيعرض نجاسه آه انا كشخص ابن للمسيح انا لو شخص مق- مؤمن حقيقي عندي فلتر عندي آه، عندي اساسيات انا بدخل بيها انا عندي هو- هويه معينه آه، انا انا بي- سواء انا في حياتي وبتتعكس على السوشيال ميديا لان السوشيال ميديا يعني زي ما مرآة.
قول زي ما قال الكتاب من فضله القلب يتكلم اللسان, اللسان، آه.
فمن فضله القلب كمان بيظهر على السوشيال ميديا بتاعتي انا صح.
فين يعني عشان كده السوشيال ميديا آه، آه، يعني لو انا ادخل على ال wall بتاعك انا ممكن استشف انت الى حد ما بالرغم اني آه، انا عارف اني مش متناقض مع العالم الافتراضي والناس بتدخل يعني ممكن انزل ترنيمه وانزل وعظه وانزل آه.
بس انا حياتي خربانه صح بس لو انا آه.
ابني للمسيح حقيقه آه.
انا عندي فلتر مش اي حاجه اتفرج عليها مش اي حاجه انزلها مش اي حاجه آه، اعرضها ليه انا انا ابني للمسيح انتم رسالة الله رسالة المسيح المقروءة من جميع صح.
صح. الناس بتتقري ازاي؟
يا.
ما بتتقري من كلامي يا.
بتتقري من المعروض اللي انا بعرضه آه، آه، بحزن شوية آه، اني انا ممكن الاقي آه، شباب حلوين قوي آه، بينزلوا حاجات روحيه جميله بس شويه تاني تلاقيه عمال ينزل كمان شويه اغاني فشويه بينزل ل- ل- ل- يعني آه، ترنيمه ل- للمرنم الفلاني وشويه اغنيه للمغني الفلاني يس.
ف- ففي تناقض ده دي ده علامه استفهام يس.
انا المفروض ال- ال- وحده ال- القلب بتنعكس على وحده الموضوع عندي هل انا بست اه ممكن استخدمه في شيء اجتماعي حلو شيء بناء حلو لكن ك- شيء روحي كويس كل ما هو ايجابي صح.
واخد بالك لكن آه، ابقى التناقض اللي ال- ال- الرهيب ال- ال- يعني ال- والجاب الرهيب اللي ما بين آه، آه، ماده العالم ما يقدمه العالم وما يقدمه آه، المؤمنين او الكنيسه او المؤمنين لازم يكون عندي حسم في هذا الامر اذا هو بيعكس محتوى القلب يعني مظبوط.
يعني بولس الرسول قال كل ما هو طاهر كل ما هو صيته حسن كل ما هو نافع آه، كل ما هو جليل ففي هذا افتكروا ف...
مظبوط.
فالانسان اللي تفضلت فيه اللي انا فهمت انه الامور اللي انا بفكر بفتكر فيها في الاخير لازم تنعكس بكلامي بتصرفاتي بالبوست اللي انا بحطها على مواقع التواصل ال- فلازم نكون حذرين حقيقه من لان الناحيتين.
احنا رساله يعني في في ناس غير مؤمنين مرات وفي مؤمنين طبعا بس في ناس غير مسيحيين يمكن هاليوم بيشوفوا آه، بيتر او اشرف آه، شو اللي بيحطوه يعني اللي بنحكيه بنعيشه ولا ما بنعيشه وبيعكس من الناحيتين سواء آه.
انا ايه اللي بعرضه او ايه اللي بيتعرض عليا فانا عندي فلتر صح.
ايه إيه اللي بقدمه لازم يكون مطابق لكلمة الله ويوافق إيمان المسيح القلبي الحقيقي اللي أنا بعكسه للناس والناس بتتفرج عليه وبتقراه أو اللي بيتعرض عليا مش كل اللي بيتعرض عليا مش كل شيء لازم sorry انا كل مش مش فيديو ماسك لازم.
يعني sorry مش سله مهملات sorry في اللفظ آه.
ان انا كل حد يرمي حاجه عليا انا اراها لان ده هياثر على حياتي هي- الروحيه النفسيه و- وايضا الجسديه فانا خ- في منهج زي ما عندنا احنا كمان ك- كمسيحيين حقيقيين بنحب الله منهج ان احنا نقدم المسيح للعالم العالم برضو بيقدم البضاعه بتاعته فاوعى تفتكر انه اللي بيتعرض عليك من نجاسه او بيتعرض عليك من من امور غير مقدسه او او امور لا توافق كلمه الله ده ده ده لا ده ممنهج ده صح، ممنهج صح.
فمهم من ان عدو انا الخير يعني.
اه ان انا اخد اكون حاسم ان هذا لا يليق بيا وان ده هياثر عليا فانا اكون باخد قرار ان انا ما بتفرجش عليه او حتى ما بشاركش بيه و- ولذلك الكتاب المقدس بيقول هادمين ظنونا ومستأسرين كل فكر ل- يعني يعني عارف الفكره الخطا زي في نقطه تفتيش او checkpoint الافكار الصح بتدخل الافكار ال post ال videos ال- الكلام السلبي الكلام اللي ما بيمت صله لتعليم الكتاب المقدس والقداسه مستأسرين كل فكر يعني زي الاسير لإطاعة إنجيل المسيح القسيس بيتر وإحنا بنختم يعني قال أحدهم آه، بيقول الله الذي يرى أو الناس اللي حواليك حتى اللي بتشوف الفيسبوك والإنستغرام اللي أنت بتحطه على الفيسبوك وبتحطه على الإنستغرام هو نفسه الله الذي يرى المحادثات على الواتساب وعلى آه، اللي بندخل عليه على اليوتيوب واللي بندخل واللي بنتكلم فيه على الماسنجر فالله اللي شايف ال- الفيسبوك والانستغرام هو شايف اليوتيوب وشايف الماسنجر وشايف ال- الواتساب ويمكن هذا بيلخص اللي اللي حضرتك تفضلت فيه مظبوط لانه ما هذا يعكس قلبي آه، كيف افكر يعني مش هو ال- يعني الفيسبوك ب- او بيكتب لك كده آه، انت بتفكر في إيه النهارده اه وبيجيب لك آه، دعايات واعلانات وجهة.
بالترند بيسموه ال- بالضبط.
يا- اللي انت بتشوفه فاصلي ان يتحول الفيسبوك او مش عايز اركز على الفيسبوك برضه الانستجرام اليوتيوب ال- كل التواصل الاجتماعي ب- باشكاله ان يكون مستخدم اكرسه لمجد الرب ويكون آه، استخدمه بذكاء لمجد الرب وبحكمه ان يكون سبب بركه لي في ناس بتقول انا مش عارف اخدم ازاي انت عندك wall انت عندك account انت تقدر تعمل page تقدر تعمل قناه على اليوتيوب تستخدمها لمجد الله آمين.
وتقدر تكون سبب بركه لأ- لابعد واحد عنك في العالم فيتحول بدل ما هو ابليس ع- يعني بيرمي عليك لعنات فيه وبيرمي عليك زيف وكذب آه، آه، و- نجاسه وشر انت قدم صوره المسيح من خلاله يا امين قسيس بيتك شكرا ربي يبارك حياتك وفيت وكفيت احبائي المشاهدين بالختام آه، اتمنى انه هاي الحلقه تكون سبب بركه لحياتكم الحقيقه الموضوع كبير لكن دائما احنا بناكد احنا ما بنجاوب كل التساؤلات لكن احنا بنضع الاساسات آه، ربي يبارك حياتكم وحتى نلتقيكم في حلقه قادمه من برنامج نقطه صراحه